أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كان اليوم الرابع من أيام العيد وكنت على سفر وفي طريق السفر كان هذا المشهد العجيب أكثر من عشر خمستاشر سيارة على جنبتي الطريق كلها محطمة حوادث سيارات قل بسبب الشبورة قل بسبب كذا بسبب كذا لكن المشهد ترك عندي رسالة ألا وهي أني تذكرت قول الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الناس رايحين يعيدوا وخارجين من بيوتهم وهم لا يخطر على بالهم انه ممكن تكون اللحظة دي هي لحظة النهاية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ليه ما كنتش انا مكانه ايه الشيء اللي انا مخليني قوي مستريح وحاسب انه لسه بدري لسه قدامي وقت طويل اللي كانوا ميتين كلهم اغلبهم شباب اول حاجة خطرت ببالي قلت يمكن اللي بيدور بذهن الواحد مننا انه لسه شباب وانه الموت ما بيجيش الا لكبار السن واحد من الشباب كان بيحكي بيقول كنت بشوف في المسجد راجل مسن الراجل كان ظاهر عليه اعراض الشيخوخه ورغم كده ما شاء الله لا قوه الا بالله كان مجتهد في الطاعه بشكل عجيب كان ينزل من قبل الفجر كده بربع ساعه وياخد الخطوات للمسجد بشكل متهالك تماما ففي مرة من المرات لقيت اللي بيرن عليا تعالى علشان في جنازة حد من أهل المسجد تعالى علشان خاطر نروح ندفنه ونشيع جنازته فأنا رايح صليت بصيت لقيت أولاد الراجل ده ماشيين في الصفوف الأولى قلت هو أكيد الظاهر أنه هو يكون هو اللي مات وشيعنا الجنازة وقعدت أدعي للراجل من كل قلبي بلتفت لقيت ورايا ولقيت انه كان اللي مات واحد من اقارب هذا الرجل بيقول في الرسالة اللي وصلتني في اللحظة دي ان انا فكرت على طول انه الراجل منه كبير في السن فاكيد هو ده اللي يكون وافته المنية وده احد الاشياء اللي بيغرر بيها ابليس الناس يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ومن جملة الغرور إنه يطول له في الأمل لسه بدري طيب تعالوا نشوف من الصحابة اللي ماتوا في سن مبكر سواء من الصحابة أو من السلف مثلا عمير ابن أبي وقاص استشهد في غزوة بدر وعمره 16 سنة سيدنا معاذ بن جبل مات عنده على قول بعض المؤرخين 38 سنة وفي قول 28 سنة معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك يا معاذ وأخبر أنه يأتي يقدم العلماء برمية رامي معاذ اللي فتح اليمن بدعوته مات عنده 28 سنة أو 38 سنة طب معاذ ما قعدش ليه ما عمرش لغاية ما يبقى عنده 60 و70 سنة ليه طالما هو عالم وداعية وعابد المسألة ما بتتحسبش كده كل واحد مننا يحس ان هو لما هيعمل كذا وبعد كده هيموت كل واحد كده عنده حاجة يقول لك بس لما انا اكيد لا لسه لما اتجوز وادخل دنيا لما اخلص كذا وكذا لما لما لما لما انا كنت يستوقفني قوي الحكاية لما ابص مثلا لواحد زي الامام النووي الامام النووي مات وعمره 46 سنة وسايب كتاب من اعظم كتب الفقه كتاب المجموع ولم يكمله ولو انت شفت بعد كده اي كتاب من كتب الفقه وتقارنه بالمجموع لا طبعا واللي حاولوا يكتبوا من بعض الامام النووي ما عرفوش يعملوا زيه طيب بالعقل يعني طب بس يمد في عمره ثلاث اربع سنين يخلص لنا الكتاب وجزاك الله خيرا ادى الرساله وانتهينا ويمكن هو وهو بيكتب الكتاب مشغول برضه بحاجه كده انه يخلص الكتاب ومات قبل أن ينتهي من ربع الكتاب فاهمني؟ يعني لو الواحد قاعد يقول أنا بس لما أعمل كذا وكذا ربنا بس إن شاء الله يمد في العمر لغاية ما مش بتاعتك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا سيدنا عمر بن عبد العزيز مات عنده 40 سنة الإمام الشافعي مات عنده 45 سنة ابن الجوزي بيعلق على المعنى ده على الشبهة دي انه اغلب الناس متصورة ان الكبار في السن هم اللي هيموتوا او هم يعني اقرب الناس للموت بيقول ويجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة فان اقل من يموت الاشياخ واكثر من يموت الشبان ولهذا ينظر من يكبر تعالوا أأكد لكم على المعنى عشان نفند الشبهة علشان إبليس بيلعب بينا في الحتة دي شوفوا الإحصائيات اللي بتشير للمعنى إحصائية عن حوادث الطرق عن منظمة الصحة العالمية بتقول إن وفيات الشبان في المرحلة العمرية من 10 ل 24 سنة وصلت إلى 400 ألف شاب حول العالم في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا نص مليون شاب بيموت بسبب حوادث السيارات طيب تعالوا أفكركم ببعض الناس اللي كانوا من مشاهير الناس على أساس أن غالبا هم دول اللي الناس بتفتكرهم وماتوا فجأة مثلا عارفين علاء ولي الدين الممثل مات من حوالي أربع سنين أول يوم العيد راح عمل إيه؟ كان راجع من البرازيل وصبح الصبح صلى العيد ودبح وفرق ورجع بيته قال لأخوه هات لي الجرنان أخوه راح يجيب الجرايد رجع لقاه مات أنا بس عايز أعيش المشهد صبح الصبح ده بيفكر في إيه؟ اللي قال له روح جيب الجرايد ده بيفكر في إيه؟ كان لسه بيصور فيلم وكان مش عارف بيعمل إيه ويسوي كان دماغه فين؟ اصل احنا الشبهة الإبليسية انه هيجي قبليها ب 40 يوم وهيبقى حاسب انه كل حاجة وهيبقى عارف انه هيموت وهو بيقول وهو بيسوي واللي حاسس انه خلاص هيموت هيبقى حاله عامل ازاي طلال مداح كان مغني سعودي مات على خشبة المسرح تحب تموت كده وهو قاعد بيقول مش عارف ايه بيقوله دخل يقول في القبليه الثالث بيتكلم وقع سقط على خشبة المصر ويقول لك بقى صريع الفن والمش عارف ايه والكلام ده شفته السنة قبل اللي فاتت محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي برضه مات فجأة وهو بدأ يكلم واحد من أصحابه في النادي وقعد يتكلم على موضوع موت الفجأة وبعدين وعظ أحد أصحابه على أساس أنه هو يعني كان مسرف على نفسه في البنات و و و ونزل زي أي حد ومات فجأة في الملعب ده ما حصلش ودول ما كانوش شبان مات عنده 22 سنة لعيب الكاميرون اللي هو كان بيلعب مرة واحدة وقالوا بلع لسانه واللي قال جاله سكتة قلبية مفاجأة واتعملت عليه ضجة قد كده دي مش حوادث واقعية السؤال والدور على مين وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله جل وعلا يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون وبعد كده محتاجين إيه أكتر من دي موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موت الفجأة من أشراط الساعة ففي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجأة ولاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر موت الفجأة إنه كأنه يبقى شيء مخفي ومرة واحدة يكثر جدا وده علامة من العلامات المتحققة في زمننا كان الشعبي يقول من اقتراب الساعة موت الفجأة والمشكلة ان العلماء اختلفوا في موضوع موت الفجأة هل هو خير ولا يعني اللي يموت فجأة كده وما يعانيش من مرض ومن ومن ده خير ليه ولا انه ده بالنسبة له شر لانه مش هيلحق الامام احمد كان يقول اكرهه لأنه لا يستعد له إنما الواحد لما يبتدي يعني تبقى في مقدمات للموت فممكن يستدرك أمره ويجدد توبته ويحسن حاله إنما لو مرة واحدة الموضوع صعب والبعض ذهب لأن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن موت الفجأة راحة للمؤمن اللي هو أصلا موفق ومسدد وعارف الطريق فلما يأتيه الموت يأتيه فجأة من غير ما يكون ليه مقدمات من باب تخفيف الله بالعبد فالموت فجأة ما بين هذا وذاك احنا في أحوالنا لا نتمنى طبعا أن يأتينا الموت فجأة هكذا وأنا النهاردة هقول لكم في ضمن روشتة العلاج ازاي الواحد يتحرز بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة هو في حاجات ممكن الواحد يتحرز بيها آه نعم وارد في السنة بعض الحاجات هنذكرها إن شاء الله في وصفة العلاج في آخر الدرس المهم عايزين نؤسس هذا المعنى ونرسخ هذا المعنى أن الموت يأتي بغتة وأن المعنى ده لازم يبقى يقين وإيمان جوانا يا مناس شفناهم وماتوا مرة واحدة فجأة في ريعان الشباب والقصص في المعنى ده كثيرة جدا أحد الناس بيحكي بيقول يعرف صديق ضابط صف في القوات الجوية فلقى في يوم الأيام بيتصل عليه برضو تعالى ساعدنا في استخراج شهادة وفاة لواحد من زمايلنا توفي بيقول خدت بعضي ورحت فعلا أنهينا الإجراءات ورحت غسلته وكان حاضر معايا على الغسل الكلام ده كان في حوالي الساعة 11 ونص شوية وجهزنا الميت علشان نلحق نصلي عليه الظهر وبالفعل صلينا عليه الظهر وخدناه ودفناه رجعت بيتي لقيت اللي بيتصل عليا قبل العصر بشوية تعالى الله يكرمك علشان خاطر في جنازة قلت خير خط بعضي ورحت دخلت المستشفى وكانت المفاجأة هو نفس الصديق اللي اتصل عليا مات من لحظته بعد الدفن واخدين بالكم الدنيا ممكن تبقى عاملة ازاي مرة كده حصل معانا احنا الموقف ده رحنا ندفن واحد والراجل واقف على القبر وبيقول موعظة راجل مسن كبير في السن وقع من طوله خدوه على المستشفى مات لسه دفن واحد وهو لا يدري أنه سيكون في هذا المكان بعدها بقليل الإحصائيات بتقول أن الموت المفاجئ يهاجم الإنسان المريض حتى في المستشفى بعض الدراسات قالت أن 10% يموتون بشكل مفاجئ داخل المستشفى و90% من الناس بتبقى خارج المستشفى في أمريكا يموت كل عام أكثر من 300 ألف إنسان فجأة بسبب أمراض القلب بعض الباحثين بيقولوا إن تقديرات الوفيات الناتجة عن مرض السكر حول العالم في عام 2000 بلغت 29 مليون والعدد ده تضاعف ثلاث مرات وبلغ 75 مليون مريض توفوا بسبب مرض السكر بعض الدراسات أيضا ذهبت إلى أن التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ ثلاث أضعاف وإن التدخين هو المسؤول عن ربع أمراض القلب التاجية المعروفة بالسي اي دي و و و الإحصائيات دي أنا ما رضيتش أجيب الباقي لأن أنا وأنا قاعد بحضر الكلام يا نهار أبيض طب ما هو ده ما فيش أكتر من السكر عند الناس وما فيش أكتر من كذا وما فيش أكتر من كذا والأمراض بقى الأخرى المستعصية الكثيرة جدا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة طيب طالما الموضوع كده امال احنا المعاني دي بتمر علينا مرور الكرام ليه المشاهد دي ما بتأثرش فينا وبتخلينا ناخد قرار التغيير ليه هي فين المشكلة أقول لك فين المشكلة المشكلة في داء خطير أخطر مرض ممكن تكون بتعاني منه وانت مش داري المشكلة في داء طول الأمل لسه بدري هو ده طول الأمل قالوا إن طول الأمل متى تمكن من القلب صعب العلاج فليس من داء أشد على القلب من طول الأمل قال الفضيل بن عياض إن من الشقاء طول الأمل وإن من النعيم قصر الأمل عارف ليه خطير لأن مفيش حد يخلص منه حتى كبار السن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل يعني لو انت فاهم ان لما هيبقى عندك 50 60 سنة هتبقى بلا آمال وان انت خلاص هتقعد تعكف في المسجد وهتمسك مصحفك وهتركز بقى خلاص نعمل لآخرتنا لا لا لا لسه ولسه ولسه ولسه ما عملناش ولسه ما جبناش ونغير ونعمل ونسوي ولسه الدنيا فيها مش هيقف عشان كده ده خطير ما بينتهيش النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل والركون إلى الدنيا الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا عمل مربع كده وخط خطا في الوسط وعمل خط في وسط المربع ده خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط وجنب الخط اللي في الوسط اللي داخل المربع حط شوية خطوط صغيرة كده وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج الخط اللي كان خارج من المربع هذا أمله فأمله أطول من أجله وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض إيه الأعراض يعني مرض آفة ابتلاء حاجة تصيبه تذكره بأنه الأمال دي لازم يكفكفها شوية ويلحق يعمل لآخرته قبل ما توافيه منيته قال وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا فلو ده ما جالوش يبقى في غيره وهكذا إلى أن يوافيه أجله المرض الخطير ده إيه سببه؟ سببه الحرص على الدنيا إن الدنيا تكلبش إن الدنيا تبقى أكبر همي عايش ليه؟ بتفكر في إيه؟ نفسك في إيه؟ أكبر طموحاتك إيه؟ إيه هي أمالك؟ إيه الأشياء اللي أنت بتحلم بيها؟ فكر معايا وبمنتهى الصدق والإخلاص جاوب على الأسئلة دي عايز إيه؟ بتفكر دلوقتي في بعض الأشياء المتعلقة بحياتك الحاجات دي بتهدف وبتوصل في الآخر لهدف حقيقي عايش له اسمه رضا ربك والقرب منه ولا بعيد هو ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ونكر الحياة من باب التحقير أحرص الناس على الدنيا عايزين نعيش عايزين نتمتع هو المتعة والحياة والعيشة هتيجي ما ربنا مش هيعيشك الضنك ومش هيعيشك في ضيق عشان انت بقيت في طاعته بس هتيجي من سكة مرضاته من سكة انه بيحبك فمش هيسيبك كده انما لو انت طلبتها من سكة معصيته هي ده بقى الضنك بعينه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن جملة ما عند الله إنه يسعدك فعمرك ما هتعيش السعادة الحقيقية إلا لو هو ادالك فشدة الحرص على الدنيا تفسد عليك حالك وتخليك طويل الأمل لسه ولسه ولسه قدامنا حاجات كتير لسه ما حققناهاش والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه بيقول لو جبنا اتنين ديبة وجوعناهم وبعدين سبناهم ودخلناهم على حظيرة أغنام مش هيسيبوا منها حاجة وقلبك كده لو دخلوا الحرص على المال والشرف يضيع دينك ينسف دينك عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس عايز أبقى شرف يفسدوا عليك أمر دينك فعشان كده بيكره بقى السيرة دي خالص ولو بدأت تذكره وتقول له لعل الساعة تكون قريبة يقول لك يا عم ما بلاش وجع الدماغ انت عايز تعيشنا الضنك انت عايز تقرفنا في حياتنا هو مركوش الا الكلام ده كله كله كده خلونا نعيش ماشي عيش بس عيشها صح اصلها مش بتاعتك ومش هتخلد فيها انت فيها بتأدي وظيفة و... وخلاص فما تنفعش تكون الوظيفة انك تتجوز وتخلف وتموت زي اي حد وانتهت القصة عيشها صح الفكرة لما نذكر المعاني دي انك تفتكر دايما ان في حقيقة غائبة عن ذهنك والشيطان مبعدها عنك ونفسك بتسولك انك تبعد عن المعاني دي كلها ألا وهي أن الموت أقرب من أحدنا من شراك نعله قريب قوي ربنا يقول من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر الراجل يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة يقول له ويحك وما أعددت لها الساعة ساعتك مش الساعة الكبرى يوم القيامة الساعة اللي انت لازم تفكر فيها قوي ساعتك امتى لحظة النهاية هتكون انت على انهي حال على نفس الحال نفسك تتغير عايز تموت ازاي من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه عشت صح هتحصل الخاتمة عشت مخلط ويوم فوق ويوم تحت يبقى ربنا يستر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عشت ضايع وبعيد يبقى نخاف هذا الداء طول الأمل يتسبب في كل المشاكل اللي انت بتعاني فيها كل المشاكل اللي انت بتيجي تقول يا شيخ اعمل ايه عندي وعندي وعندي وعندي هقول لك دلوقتي هتبص تلاقي كل المشاكل أصلها وسببها طول الأمل طول الأمل يورث الغفلة ربنا يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل بيعمل إيه الأمل؟ بيلهيك اللهو هنا بيكون بإيه؟ بالغفلة أنت دلوقتي في كذا حاجة بتشغلك اللي بيشغله يقعد قدام فضية ويتفرج له على فيلم ولا يسمع له أغنية ولا يعمل كذا واللي مشغول في الشغل وطاحن نفسه في الشغل ليل نهار ففي دوامة الشغل ما بيفكرش النهاردة أحواله إيه قرب ولا بعد ربنا راضي ولا ساخط الدنيا تلاهي واللي عنده مشاكل شغلاه اللي عنده مشاكل في بيته واللي عنده مشاكل في دراسته واللي واللي واللي كل واحد عنده شوية حاجات عمي عينيه فبينسى يلههم الأمل الأمل يلعب به شوف اللفظ القرآني يلهه يخليه ملهي مش كلنا ملهيين يا جماعة كل واحد مننا مش عنده لستة كده ملهية وكل الناس في بكل طبقاتهم الاجتماعية بكل مراحلهم السنية برضو عندهم قيمة ولستة ملهياهم أنا قلت قبل كده أنا أقعد أبص كده على اللي فوقية اللي أكبر مني بعشر سنين بيفكر إزاي واللي تحتيه وبص الاقي هي هي مفيش حاجة بتخلص احد الناس مرة قال لي انا قعدت افكر في حياة ابويا قعدت بصيت لقيته هو عمل ايه عاش وبعد كده اتجوز امي فقعد ما قعد يكون نفسه و و و رزق بينا الحمد لله ربانا وجوزنا ومات بس ابويا ما لحقش يعمل حاجة يا دوبك الحمد لله انه كان بيركح فلما مات قلت انا مش عايز اعيشها كده أنا ما ينفعش أعيشها كده قيمة الملاهي دي يلههم الأمل مش هتنتهي والله مش هتنتهي إلا بقرار إن كل حاجة في حياتك تنقلب وتطلب حاجة أساس هي رضا ربنا بس هو يرضى بتتجوز ليه؟ عشان أعف نفسي وربنا يرضى بتشتغل ليه؟ علشان ما مدش ايدي وربنا يرضى انت بتذاكر ليه علشان ابقى فعلا مثال للمسلم الملتزم بدينه وبر بأبي وأمي عشان ربنا يرضى الملاهي دي كلها تتحول تبقى طاعات لكن طول ما انت عايشها لنفسك هتبقى مشكلة طول الأمل يورث الغفلة ويورث العبثية فوضى الحياة فوضى جايين الدنيا ما نعرف ليه عايزين ايه جايين منين رايحين فين هي كده فوضى عبثية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون انت حسبت ان هي انتهت ان هي خلصت ان هو حياة هنقضيها بالطول وبالعرض وبعد كده وقت ربنا بقى يبقى يحلها هو من عنده عيشها يا عم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ملك له العلو سبحانه فارفع بصرك له وابعد عن سفسف الدنيا فإن الله يحب معالي الأمور يحبك باصص ليه ما يحبكش ان انت تبقى مشغول بشوية سفاسف في الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا وتفضلها عليه طول الأمل يخليك تسوف التوبة وتنسى الآخرة مش عايز تتوب ليه دلوقتي مش عايزين دلوقتي وإحنا قاعدين ناخد قرارات كل واحد عارف انه بيعمل ذنب من الذنوب يخشى ان يلقى الله عز وجل بها ليه دلوقتي ما يقولش الحق يمكن ما اعرفش خطي عتبة الجامع أنا هتوب دلوقتي أنا هجدد توبتي دلوقتي ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب 100 مرة في اليوم أنا محتاج أتوب انا هعاهد ربنا دلوقتي حالا ان انا ان شاء الله هبطل كذا وهبطل كذا لا انا هبطلها لاني مش عارف هقدر اكمل وبكره هيصبح عليا ولا لا وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا انما لو عندك طول امل يا عم اصبر خلينا نقضيها يومين وبعد كده نبقى نشوف تع- تقعد تعكنن علينا وتقعد تقول لك خلص خلص انا لسه ما شفناش دنيا خلينا شويه الشيطان يشتغل بقى شباب بقى فما تكبتش نفسك اللي انت عايزه اعمله روق وانت لسه ما عملتش كذا وكذا وكذا يا سيدي تبقى جرب بس كده مره وخلاص وبعد كده ربك غفور رحيم وهيتوب عليك ومفيش اي مشاكل لسه طول الامل يعمل ايه بقى يسوف التوبة وينسي الآخرة الحافظ ابن حجر في الفتح يقول يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة طب ما يلا سبحان الله وبحمده بقى ليها ثواب قد ايه خدت معاك قد ايه دي ما خدتش ثانية سبحان الله وبحمده يعني الثانية ليها وزن تقيل قوي بتأخرها ليه الحق قولها انما طويل الامل يا سيدي هنبقى نقول كل حاجه لما يجي وقتها هنبقى نقول كل شيء فيتكاسل عن الطاعه ان شاء الله بس رمضان الجاي اتفرج عليا هبقى عامل ازاي مش هسيب هقطع الدنيا صيام وقيام وقران وايه بس استنى بس لما يجي رمضان عشان انا ما بفوقش كده وبيبقى عندي نشاط ايماني الا في رمضان لا انا نويت السنه دي عجبني قوي موضوع الحج قوي قوي قوي لا ان شاء الله السنه الجايه اتفرج عليا شغل ابليس ده بقى يجريك زي ال- لما تلعب الاولاد الصغيرين وتحط له كره وتخليه يجري يجري يجري ياخدها يروح حاططها لك ويحطها لك حته تانية والناس كلها تجري تجري خلاص اهو الجون قدامك اهو يلا شوت تروح ياخد الكره حطها لك في حته تانية وتروح تجري كده تقعد تلف تلف تلف وما فيش كره هتتسدد ان شاء الله في المرمى خالص هي دي الطريقه يسوف التوبه وينسي الاخره اعظم سبب من اسباب قسوه القلب طول الامل ربنا سبحانه وتعالى يقول فطال عليهم الامد فحصل ايه الامد ده الامل اهو لسه فقست قلوبهم سوف في القرارات وانا عايزك تستشعرها كده وانت بتتكلمه بيقول لك حي على الصلاه تقول له بكره يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقدم لك ايده تقول له كمان سنة ينفع حسها كده بس حليم شفت احنا عاملين ازاي ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعشان كده قلبك قلبك بقى عطشان محتاج نور الإيمان ده محتاج فيوضات الرحمة دي تنزل على قلبك علشان هو ما بيتغذاش إلا الإيمان إلا محبة الرحمن فمرة في مرة في مرة في مرة يفسد القلب ما بقاش ينفع يموت لأنه كان محتاج الغذاء والدواء والشراب وانت ما اديتهوش هو عطشان وبيقول لك اسقيني وانت بتقول له السنه الجايه يقسو القلب بطول الامل الامر الرابع من الحاجات اللي تنتج عن طول الامل استحواذ الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله بعض الحكماء بيقول الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين الشيطان يدخل ويرمي بس الوسوسة دي يا عم شوية فيلاقي في قلبك تقبل ليها لغاية ما الشيطان يدخل الحصن الحصين ده اللي هو قلبك ويفتح فيه ويتملكه فبدل ما كان الشيطان بره لو انت ذكرت ربنا يتحرق ما يعرفش يدخل الحصن الحصين اللي انت محصنه بالذكر القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب البيت خربان ما فيهوش قرآن ما فيهوش ذكر مين اللي يعيش الشيطان يخش جوه يعمل ايه يستحوذ لما يستحوذ يعمل ايه يمشيك فتلاقي نفسك اعمل كذا بتقول امين وانت مش عارف خلاص ما بتفكرش اللي بيجي على دماغك بتعمله استحواذ الشيطان ولو تملكك الشيطان تبقى مشكلة كبيرة الأمر الخامس إن طول الأمل هو السبب في هلاك الأمم إحنا مستضعفين ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ في شأن آخر الزمان قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ليه يا رسول الله؟ سيدب في قلوبهم الوهن وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت عشان كده نبقى أمة مستضعفة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها اللي هم احنا بالبخل والأمل فطول الأمل وماسك إيديه والدنيا غلا وكل واحد خايف من بكره والعيال دي هتعيش ازاي وانا هعيش ازاي الدنيا ملهاش امان فماسك ايديه وبيحسبها بطريقته هو مش بيحسبها بيقين يعرفه عن ربنا انه عارف ان ربنا هو الرزاق وان ربنا سبحانه وتعالى اذا انفقت في سبيله انفق هو عليك انفق انفق عليك ما بيحسبهاش كده فبيمسك ايده بالبخل وطويل الأمل فتهلك الأمم أنا عندي شبهة لازم أقولها متصور أن حد منكم دلوقتي ممكن تكون خطرت بباله ألا وهي أنت كده عايزنا ما نعيش بطموحات أنت عايزنا في الآخر خالص الواحد يعني ما يفكرش خالص في بكرة ما يخططش لحياته أنه يبقى قصارى همه انه يستنى الموت ويبقى قاعد مرعوب هيجي لي سكته قلبيه ولا هيجي لي مرض من الامراض المستعصيه وهموت يبقى كده الواحد مش هيعيش ما تبقاش حياه ولا حتى هيعرف يعبد ربنا بالخوف والوجل ده انت عايز كده لا المعنى ده يفسره كلام العلماء عن انواع الامل الامل نوعين امل محمود وامل مذموم يقول ابن حجر في الفتح آمالك على حالين فحال تكون فيها قريبا من أملك ولا يشغلك ذلك عن آخرتك فهذا الأمل المحمود اللي أنا لسه قايله لك دلوقتي فكر في بكرة بس فكر في بكرة ده هيكون إيه في رصيد حسناتك اللي هتقابل بيه ربنا فكر في بكرة إنك هتبقى أحسن علشان الناس ثلاث أنواع واحد النهاردة أحسن من امبارح فده المرحوم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا واحد النهاردة زي امبارح فده المغبون عارفين لما ربنا سمى يوم القيامة يوم التغابن يعني يوم الخسران انه ما زادش انه ما تقدمش انه ما قربش من ربه القريب انه ما قصرش المسافات انه ما استمتعش بلذة القرب من ربه فخسران واحد النهاردة أسوأ من امبارح الكرب في النازل والرجلين بتغطس في الوحل وهو مش داري فذلك الملعون فلما تحسبها كده تقول لا أنا لازم أتقدم لما تفكر في بكرة في أنه فعلا الهدف اللي أنت بتفكر فيه ده إن كان جواز إن كان شغل إن كان رزق إن كان إن كان إن كان في الآخر خالص والله أنا ما بفكرش فيه إلا بس أن ربنا يرضى عني يبقى ده خير إنما بتفكر فيه عشان تعيش وتتبغدد وتعيش الدنيا هو ده الأمل المذموم عايز فلوس ليه عايز فلوس ليه علشان أعرف أعيش حياتي طب لو هو كفاك عايزهم يزيدوا ليه علشان الواحد مثلا يوسع في داره النبي قال اللهم وسع لي في داري كويس وتوسع في دارك ليه عشان أعرف أعبد ربنا بجد ولا عشان الناس تقول ولا علشان تحس ما هي النعمة مش هتبقى حلوة تصور انت جبت بيت حلو وفرشته بأحسن فرش وجبت الناس بقى وناس أول ما دخلوا ايه ده لا ذوقك وحش قوي اتنغصت النعمة ما بقاش ليها طعم وتلاقي نفسك قاعد بقى كده على انك جايبها بكذا تلاقي نفسك قاعد بتتكلم يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم ده ده معمول بكام الف بيحصل كده تلاقي واحد جايب مثلا لبس جديد فشكله مش حلو قوي يعني بس جايبه برقم فلكي يعني مثلا يقول لك ايه رايك في البتاع ده تقول له ماشي ماشي ايه لا ما ينفعش ماشي دي ده بكذا انت عارف ده يا ابني بكام ده امثالك ما يعرفوش يلبسوا الحاجات دي عشان بس خاطر يعني هو خلاص بقى اتفرس ما هو جايبها ليه ده بقى مش جايبها علشان خاطر ان هو بيلبس لبس حسنا ان الرجل يحب ان يكون حسنا ومظهره حسنا انه بيحب انه يكون شكله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض يهتم بحسن المظهر وحسن المخبر هو فعلا كان بيلبس كده ولا هو كان بيلبس عشان الناس تقول وكان بيتجوز ويحطها جنبيه في الكوشه ويخلي الناس كلها تتفرج عليه ليه هي دي مش دياثه عايز الناس تتفرج على لحم مراتك ليه عايز الناس تتفرج على مراتك قاعده بتترقص في الافراح ليه ليه عشان خاطر الناس تخرج تقول ده كده ده مش ممكن ده واخد واحده مش ممكن صاروخ ارض جو هو كده فكده هو يتبسط قوي ويحس بقى ان هو يعني ايه تمام عرف ينقي انما لو الناس ما قالتش تبقى مشكله شفتوا البلاوي مش ده صح هم يضحك وهم يبكي فانت عايشها ليه انت عايز منها ايه انت عايزه يرضى ولا الناس ترضى ولا تحقق ذاتك هو ده الموضوع عشان كده تعالوا بقى ناخد الوصفة في العلاج خطوة بخطوة بقى معايا كده هنتكلم على أربع حاجات ناخدهم بشكل تدريجي وبخطة عملية إزاي نشيل طول الأمل ويبقى الموت منا على ذكرى ويبقى ذكر الموت شيء إيجابي يخلينا نشتغل صح عشان بنعمل لآخرتنا مش ان هو يبقى شيء كريه ويخلينا مش عارفين نعمل اي حاجة والواحد قاعد بيموت بالبطيء لا لا ناخدها ازاي اول خطوة تقعد قعدة محاسبة ومعاتبة لنفسك لازم تيجي كده الاول هم. لحد امتى اخرتها ايه اخرتها ايه معاك يا نفس اخرتها ايه الحال اللي ما يرضي ربنا ده لغاية امتى الواحد يقع في المعاصي دي والذنوب دي امتى بقى يخلص امتى بقى ينضف امتى بقى يتغير فوقي العمر قصير والموت قريب يعاتب نفسه يذكر نفسه فرحانة ليه بالدنيا دنيا زايلة هي دامت لحد اخرتها ايه اجمع في الفلوس وبعد كده ياخدها الورثة والله اعلم هيعبدوا ربنا بيها ولا هيعربدوا بيها في الأرض أخرتها إيه؟ بفكر إزاي؟ الآخر عنده نقطة النهاية عنده استشعري كده يا نفس وانت واقفة بين إيدين رب جليل عزيز ذو انتقام الواحد القهار قل لها وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تعلم يحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وبرزوا لله الواحد القهار سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ذكرها عاتبها حاسبها حتى تأخذ الخطوة التالية في التغيير الخطوة الثانية بعد ما يكون عندك الاستعداد بعد ما تكون خدت القرار بعد ما عاتبت نفسك وأنبتها ووقفت وقفة المحاسبة دي إنك تبتدي تقول لا لسوف اترك التسويف وقصر الأمل طب ده يحصل إزاي؟ هناخدها برضو في نقط النقطة الأولانية إنك تعرف عظم الكرامة لمن قصر أمله اللي بيقصر أمله اللي هو مش بيقول لسه وبكرة وسوف ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بأربع حاجات قال نصر بن محمد السمرقندي من قصر أمله أكرمه الله تعالى بأربع كرامات أولا أن يقويه على الطاعة لأن العبد إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بما يستقبله من المكروه خلاص مش هتفرق فتلاقيه قوي في طاعة الله اتنين تقل همومه لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بتلك الهموم يبقى الأولانية إنه هيبقى أقوى في الطاعة ومشغول بيها التانية هيروح منه هموم الدنيا ومشاكلها التالتة يجعله راضيا بالقليل يرضى بما يقسمه الله أصلها دنيا إنما هو طعام دون طعام يا عم أكله وهتعدي وإنما هو شراب دون شراب وإنما هو لباس دون لباس وإنما هي أيام معدودات فيبقى راضي بما يقسمه الله الأمر الرابع ينور الله له قلبه فقلبه فيه جوه لمبة مصباح بتوضح له الطريق فهو ماشي تلاقيه يرى الحق حقا ويرزق اتباعه وهو ماشي قلبي مش واخدني مش عايز اروح الحته دي مش عارف حاسس ان في حاجه نور الله له قلبه النقطه الثانيه عشان تترك التسويف اعدد نفسك في الموتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء رضي الله عنه اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب حديث رواه الطبراني صححه الألباني قال له الوصية الجامعة قال له إيه اعدد نفسك في الموت يعني حط نفسك ان انت ميت بكرة هتعمل ايه هتقيم الليلة صح لو فايتك حاجة هتلحق تستدركها لو عندك مظلمة الواحد هترفع سماعة التليفون وتقول له ابوس ايدك سامحني انا خايف القى الله عز وجل بمظلمتك لو عامل اي حاجة هتستدرك حالك بسرعة اعدد نفسك في الموتى كان داود الطائي يقول لو املت ان اعيش شهرا لا رأيتني قد اتيت عظيما ده انا أبقى عملت كبيرة من الكبائر كيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار ده أنا ما يبقاش عندي عقل يبقى اعدد نفسك في الموت إن خطوة التالية شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ازاي على قصر الأمل أنا هديك ثلاث أربع مشاهد وعيش معايا المشهد كده عشان دي التربية الواقعية اللي النبي رب الصحابة عليهم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر والحديث في البخاري قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل غريب أنا عايش في بلد مش بلدي يبقى هعمل إيه أنا غريب عنها فيا دوبك هفكر في مكان اللي أنا أستقر فيه يعني أنا دلوقتي رحت سافرت مثلا أي بلد رحت اسكندرية أنا في اسكندرية غريب مش بلدي طيب حاجة من اتنين يا إما أن أنا هاخد اسكندرية دي مكان إقامة في هنزل أدور على شقة وأسكن فيها لكن طول ما أنا فيها هبتدي أقضي مأموريتي عشان أرجع هي كده كأنك غريب أدي المأمورية علشان هي أيام ودار الإقامة الجنة أو عابر سبيل هيعدي على المكان هيقعد فيه ياخد زاده ويستريح شوية وبعد كده ينتقل إلى المكان اللي هو قصده فالدنيا كوبري ما ينفعش الواحد يقف على الكوبري يقف على الكوبري وما يمشيش يا عم يا بتعدي كده يا ترجع اقف لك في حته انما واقف في نص الكوبري تعمل ايه هو ده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده لابن عمر في روايه الترمذي زياده قال له وعد نفسك من اهل القبور رد ابن عمر بقى لما روى الحديث رواه لمجاهد مجاهد ده من كبار التابعين قال له ايه بقى راح راوي له الحديث وقال له يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا اسمك عنده فوق إيه الراجل كان بيناجي ربنا ويقول له وما اسمي عندك يا علام الغيوب اسمي عندك فوق يا رب صالح ولا شقي اسمي عندك عابد ولا فاجر اسمي عندك تقي ولا عاصي اسمي عندك ايه وانت النهاردة في وسط الناس اسمك حي وقد تكون غدا فلان الله يرحمه فابن عمر شوفوا خد الرسالة اتربى على المعنى انتقلت الرسالة لزمن التابعين أويس القرني قالوا له كيف الزمان عليك ايه اخبار الدنيا قال كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فمبشر إما بجنة أو بنار جنة ونار يا ترى هيصبح علي الصباح هكون من أهل الدنيا وحقدر أتزود للجنة ولا الأمر غير كده أدي حادث النبي يقول لهم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل شوفوا الموقف الثاني مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبو داود والترمذي وابن ماجه على عبد الله بن عمرو الأولاني كان عبد الله بن عمر ده عبد الله بن عمرو مر عليه لا بيرمم بيته هو وأمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عبد الله فقال له ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله وها البيت عايز يترمم وها فنحن نصلحه طيب هو ده غلط مش غلط بس النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبعت له رسالة انت بتعمله ليه بتجدده ليه اوعى يكون قلبك متعلق بيه ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله هو الواحد ممكن البيت يبقى أحب إليه من الله ورسوله أمال يعني اللي بيطلع يسافر له قد كده علشان يجيب هنا بيت حلو ويبنيه له ويسوي له ومضيع دينه المعنى ده لو متوظف لخدمة الهدف الحقيقي في الحياة يبقى مفيش مشكلة إنما لو كان علشان كلام الناس والنفس و و و يبقى هو ده فمساكن ترضونها أحب إليكم راح النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله الأمر أسرع من ذلك يمكن ما تلحقش ترمم البيت بيبعت له رسالة انه ما يفكرش انه هيخلد فيها فيربيه على المعنى بصوا على طول رسائل كده علشان الصحابة الدنيا تتشال من القلب عبد الله ابن عباس بقى احنا خدنا الثلاث عبادله اهو عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو وادي عبد الله ابن عباس قاعد مره بص لقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقضي حاجته فلما رجع لقى النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتيمم فبص ابن عباس فقال له يا رسول الله ان الماء منك قريب يعني ممكن نتمشى شوية كده ممكن نروح لغاية مثلا يعني قدامنا كيلو كده ولا حاجة نروح نجيب المية فالنبي قال له وما يدريني لعلي لا أبلغه الفقهاء خدوا على فكرة الحديث ده خدوا منه فايدة ان الواحد لو تيمم لو أنا من الناس المعذورة فتيممت ثم جاء الماء أثناء الوقت يعني تيممت في الحتة الفلانية وبعد كده لقيت حنفية مية على بعد شوية ولسه وقت الصلاة وأنا كنت صليت خلاص هل أعيد؟ قالوا لا يعيد مفهوم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو ما يدريني فتيمم بيها المهم الشاهد بص الرسالة ده بيتوضى قدامه أو بيتيمم قدامه يروح باعت له على طول الرسالة وما يدريني لعلي لا أبلغه شوفوا موقف رابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه الحديث في المسند وسنن ابن ماجه وصححه الألباني إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ماشي كده عشان وانت واقف في الصلاة يمكن تكون آخر صلاة فده من أعظم الأسباب الخشوع انك حاسس ان دي آخر صلاة فدلوقتي هاجم عليك طب هنعمل ايه مش يا عم اسكت يمكن آخر صلاة طب مفيش خلينا نصلي يا عم يمكن هي دي الصلاة اللي تدخلنا الجنة فيصلي صح بصوا بقى كلام النبي ده بيأثر فيهم ازاي انا عايز طول الوقت اجيب لكم الحدث كلام النبي واشوف رد فعل السلف عشان نرد عندنا ما احنا سامعين الحديث مليون مرة والأئمة بيقولوا يا جماعة صلوا صلاة مودع واللي بينفض بينفض ليه بقى هم التلقي عندهم مختلف بص السلف يعملوا ايه محمد ابن أبي توبة بيخبر بيقول كنت عند معروف الكرخي دول من أئمة السلف فأقام الصلاة فمعروف قال لمحمد ده قال له تقدم للصلاة خش صلي فمحمد قال قال له أنا لو دخلت صليت يمكن ما اعرفش اكمل الصلاه ان صليت بكم هذه الصلاه لم اصلي بكم غيرها بيقول له انا يمكن ما اعرفش اصلي فانا تبقى اخر صلاه اصليها بيكم بص بقى التاني اللي متعلم من هدي النبي راح قال له ايه قال وانت تحدث نفسك ان تصلي صلاه اخرى نعوذ بالله من طول الامل فانه يمنع خير العمل وبقول له دي اخر صلاه انت فاهم مين الموقف يعني لما تيجي تقول لي مثلا ايه تخش صلاه طب خلاص اخر مره عاملها مش عاملها تاني عشان بس تحالف خلاص قال له انت حاسب نفسك هتصلي الصلاه ثانيه كمان نعوذ بالله من طول الامل شفتوا النبي بيعلمهم ازاي فحط قدامك المشاهد دي علشان تقصر املك وتتعلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم على هذا المعنى خدنا كده مرحلتين المرحله الاولانيه كانت ان احنا هنقف وقفة ليه المحاسبة والمعاتبة للنفس وبعد كده هنقصر املنا ان احنا مش هنفكر ان بكرة الله اعلم هيصبح علينا الصبح ولا لا الجماعة بتوع علم النفس علم النفس الاجتماعي بيقولوا ايه انه الواحد ما يفكرش في امبارح علشان الرسائل السلبية اللي فاكرها في دماغه يفتكر بقى ايه ينغص عليه بقى انا ما عملتش والذنوب اللي عملتها ده انا لو قابلت ربنا بيها ده انا شكلي لا خلاص جهنم وبئس المصير لا يا عم نلحق بقى نعمل اي حاجة تانية ما هو دي بقى الايه ده شغل ابليس لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا يا عم هيتبدل حسنات ان شاء الله وربنا لو تقبل منك توبتك خلاص وما تفكرش في بكرة لانك ما تعرفش انت هتعيش ولا لا امال ايه فكر في اللحظة دي ازاي تعيشها صح هما بيقولوها كده احنا بقى بناخدها عيشتنا الصح ان انا افكر في اللحظة دي ربنا هيرضى عني ازاي هقرب منه ازاي فاهمين يبقى ده فهقصر املي فتيجي تقول لي بكرة لما يجي بكرة نبقى نشوفها يا عم ورانا وحاجات يا عم لما يجي بكرة نبقى نحلها ما تشغلش دماغك بكرة عامل ايه الله اعلم هنعيش ولا لا فيريحك جدا وتلاقي نفسك بقيت انسان سوي نفسيا جميل طب ناخد الخطوة التالتة كده احنا خلاص هنشيل فكرة بكرة الطويل قوي ده وهنبتدي نعيش اللحظة عايز بقى اشيل علشان خاطر نتعالج من المعنى ده اشيل الدنيا اعمل ايه عشان اشيلها من القلب وما تبقاش هي اللي محركاني حقر الدنيا في قلبك يعني ايه حقر الدنيا في قلبي اعرف هي ايه الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له ابن القيم بيقول الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر الدنيا دي كلها ما تساويش ان الواحد يقف يوم الحساب ويشتد عليه الحساب علشان خاطر شهوة فانية راحت وسابت عقوبات وسابت من وراها مشاكل فانت هون الدنيا في قلبك برضه هناخد نفس الدرس شفتوا النبي أثر أمالهم ازاي ناخد برضه النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان الدنيا تتشال من القلب بيربيهم ازاي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت جدي ميت منتن ومرمي في مزبلة في غير صحيح مسلم أنه بعض الصحابة حطوا إيديهم على أنفهم ياه إيه ده فالنبي اللي لسه بنقول عليه في منتهى الأناقة والنظافة ويمسك بإيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم الجدي الأسك متصورين يعني لو حد مننا عمل الحركة دي لو انتوا خارجين معايا ورحت ماسك كده ايه يا عم انت مالك اليومين دول ماسك ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي الأسك وراح ماسكه كده قدامه قال لهم أيكم يحب أن هذا له بدرهم ايه رأيك تجيب فيه ربع جنيه ها تجيب بربع جنيه أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا ما نحب أن لنا بشيء يعني ايه ده ما يسواش حاجة ده ده ارمي ارمي يا رسول الله ايه اللي انت ماسكه ده قال فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم بص الرسالة على طول بتوصل ازاي بيديهم درس واقعي يا فلما يجي بعد كده الدنيا تخش دي الدنيا دي اللي هي الجدي الأسك دنيا ايه يا عم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم أو متعلم فيطلع الدنيا من القلب بالمشهد ده طيب كده ده المشهد عرفنا ازاي النبي بيربيهم على ان الدنيا تتشال اعمل ايه عملي عشان الدنيا تتشال محتاج اكثر من ذكر الموت يعني يبقى الكلام في المجالس يعني هو الواحد هيعيش لها الموت هيأتينا بس بالشكل الايجابي اللي انا بقول عليه انه الكلام ده يسيب أثر إن الواحد يشتغل لبكرة يشتغل لله مش إن هو ييأس ويحبط وما يعملش حاجة يكثر ذكر الموت إنه في مجالسنا نقول ونذكر بفلان اللي مات فجأة وفلان اللي عمله عشان الدنيا تتشال قاعدة زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي الهدف الأساسي منها إنه يكون كده إن احنا نقعد نطلع شوية بقى من الدنيا اللي مالية قلوبنا ونحط بدلها رغبة في الآخرة فتكثر ذكر الموت ايه كمان ما تتكلمش عليها كتير يعني ايه يعني ما تقعدش طول القعدات ما وراناش الا الشقه اللي خدناها في الحته الفلانيه والعفش اللي هنعمل فيه وفلان اللي هنجوزه وعلان اللي هنجوزها ومش عارف ايه اللي حصل والدنيا واللي بيجرى فيها و و و و خلينا نقول حاجه ثانيه كثره ذكر الدنيا على اللسان دليل على استحكامها في القلب رابعه العدويه دخلت لقيت بعض الناس قاعدين يقولوا يا أخي دنيا دنيا إيه أعوذ بالله من الدنيا اللهم قنا الدنيا وإيه الدنيا الدنيا قالت الدنيا عندكم شيء أو لا شيء قالوا لا شيء قالت ولما تذكرون لا شيء طالما هي ما تسواش طب وانتوا بتتكلموا على ليه دنيا دنيا دنيا خلاص يعني انا بالظبط كده شيء قاعد انت احنا لسه قايلين الدنيا دي شيء يعني قذر فانت قاعد كل شويه تقول يا اخي الشيء القذر ده وحش قوي الشيء القذر يا عم ما خلصنا خلاص هو كده بالظبط فانت بتتكلم عنها ليه لو بتتكلم عنها يبقى انت في قلبك شيء متعلق بها هي كانها ليست موجوده تاني حاجه ان انت تتعود تتعود عشان تطلع الدنيا من القلب تتعود ان لا تحزن اذا فاتت هي برضو رؤيه في المنام رابعا رؤيه في المنام بعد وفاتها لجاريه كانت عندها فقالت لها الجاريه بتقول لها ايه اخبار فلانه فلانه دي كانت من العابدات واحده اسمها عبيده فبتقول لها ايه اخبار عبيده قالت هيهات سبقتنا والله الى الدرجات العلى فقالت لها احنا ما كناش حاسبينها كده كنا عارفينك انت اشد منها يعني في الطاعه و قالت وبما وقد كنت عند الناس اكثر منها قالت انها لم تكن تبالي على ما اصبحت من الدنيا او امست ما بتفرقش انا دايما اقول للناس يقول لي يعني ايه زهد يا شيخ يعني الواحد يقعد عامل كده وما يعملش حاجه وما ياكلش حاجه و... ويقعد طول النهار صايم و... اقول له لا لا لا خالص ما تفرقش ما تفرقش ربنا موسع علينا الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا خير ربنا موسع علينا وسع الحمد لله معناش ما بتفرقش كلنا اي اكل شربنا اي شرب لبسنا اي لبس ما بتفرقش هي كده ما بتفرقش لو بتفرق تبقى مشكلة وصلت فطلعها كده نعمل ايه بقى خطوة اخيرة عشان الدنيا ادم الاستعاذة بالله منها قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي آخر حاجة في الجدول احنا خدنا معايا الثلاث مراحل المرحلة الأولانية كنا بنعمل ايه نعاتب النفس ونحاسبها المرحلة الثانية عملنا ايه عدم التسويف وتقصير الأمل المرحلة الثالثة كنا بنطلع الدنيا من القلب المرحلة الرابعة لسه كنا قايلين دلوقتي ان انت تعيش اللحظة المرحلة الرابعة هي عمارة الوقت ترفع شعار مفيش وقت شعارك لو انت عايز تجاوب على المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي لما ربنا يقول لعل الساعة تكون قريبة يبقى انا لازم الحقها يبقى مفيش وقت شوف ربنا جعل الوقت ليه ربنا يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ليه يا رب لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا جعل الليل والنهار يعني جعل الوقت جعل الزمان ويختلف ليل ونهار 24 ساعة ويوم يؤدي إلى يوم يؤدي إلى أسبوع وأسبوع يجيب شهر ليه النظام ده لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا شوفوا نفس الكلام احنا كل مرة نقول النبي ربانا ازاي على المعنى ازاي رباهم على معنى تعظيم الوقت يقول لهم ايه قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم بادروا اجري الحق مفيش وقت بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الدنيا انت مش عارف فيها ايه النهاردة بنشتكي من غلاء الأسعار ومش عارفين بكرة يحصل ايه انت النهاردة بتشتكي ان ما عندكش مش عارف ايه وايه ما تعرفش بكرة هيحصل فيه ايه انت النهاردة في المسجد بكرة الله أعلم هتبقى فين بادر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا زي الفل شيخ ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالحق الحق اعمل لك رصيد ينفعك يدفع عنك ربنا بيدافع عن الذين آمنوا فلما يبقى عندك رصيد ليك شيء عند ربنا هيحفظه لك احفظ الله يحفظك إنما لو مالكش رصيد هتتاخد في الطيار فيربينا النبي صلى الله عليه وسلم على ان احنا نجري يقول لنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابو داود صححه الالباني التقى ده في كل شيء كل حاجة فكر كده وتمهل وخدها ايه بالراحة واحد اتنين تلاتة الا امر الاخرة التقى ده في كل شيء الا عمل الاخرة انت دلوقتي عايز تعمل ايه عايز دلوقتي تلحق وانت قاعد دلوقتي تعرف تقول سبحان الله وبحمده قولها الله اعلم هتعرف تقولها في وقت تاني ولا لا أحد الناس الطيبين يعني ما شاء الله مجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل أعمال خير فالنهاردة اتصل بيا كان بيعمل عملية في ظهره فقال لي اتشليت بس يعني انت بقى تسمع الكلام ده جسمك يتلبش لما تحس كلام من واحد من أهل البلاء وهو بيتكلم بمنتهى الرضا اللهم لك الحمد خير أنا الحمد لله دلوقتي عاكف على حفظ القرآن انت النهاردة ماشي على رجليك الله أعلم بكرة هيبقى ايه الحال كم سنة؟ عشرين سنة الحق مفيش وقت فلما تتعلم المعاني دي تبتدي بقى تغير حاجات كتير قوي في حياتك اتفقت معاكم من أول الدرس على إني هقول لكم إزاي نتخلص من موضوع فجأة الموت صح؟ قلنا هنحط حاجة في الوصفة فدي آخر حاجة في الوصفة هقول لكم ثلاث حاجات بيها إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفظك من فجأة الموت احنا خدنا أربع نقط عشان ما ننساش الدرس والنقط فيها علشان عايزين نتغير عايزين النهاردة يكون لحظة فاصلة في حياتنا مش كل مرة تسمعه للسماع كفاية بقى بقينا نقول من كتر السماع الفضائيات والمشايخ في كل حتة و و بقينا سميعة وبتوع كلام كفاية كلام وكفاية سماع للسماع وأنا قعدت كده قعدت وقت ظريف وقضيته في المسجد وسمعت كلمتين حلوين والله اتأثرت قوي وبتاع إن شاء الله هتغير وبعد كده كل سنة وأنت طيب الدنيا تلاهي يا عم الشيخ هنعمل إيه ولغاية إمتى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ثلاث حاجات بقولها لكم بسرعة إزاي لا يبغتنا الموت دون استعداد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أن تحافظ على هذا الذكر كل صباح ومساء من جملة أذكار الصباح والمساء روى أبو داود صححه الألباني عن أبان ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان أبان كان سيدنا عثمان ليه ابن اسمه أبان عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء أيوة لم تصبه فجأة بلاء ما يبقاش معذب أو معاقب أو مبتلى بفجأة النقم الشاهد الراوي بيقول إيه فأصاب أبان الفالج الفالج ده يعني شلل نصفي جاله شلل نصفي فأصاب أبان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه لا إله إلا الله أمال أنت يعني مش عارف تشغل نفسك أمال فجأة البلاء إيه فأخذ ينظر إليه فقال ما لك تنظر إلي بتبص لي على إيه فوالله ما كذبت على عثمان أنا ما كذبتش على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها شفتوا بقى المهم الموضوع زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما قالهاش مرة أصيب فيبقى دوام الاستعاذة بها ليل نهار الأمر الثاني علشان ربنا سبحانه وتعالى لا يصيبك بهذا البلاء احمد الله على العافية وبالذات تعود مريض أو حد من أهل البلاء وإحنا معديين وشايفين العربيات كده متكسرة وليه ما يحتحصل لناش إحنا وعربيتنا تتقلب قلت يا جماعة كلكم تذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا أنا كنت بقول اللي مش عايز ربنا يبتليه بالأمراض المستعصية دي وصفة علاج ممتازة خد بعضك واطلع على بكرة على معهد الأورام السرطان و و و وأول ما تشوفه المبتلى قدامك وفي سرك علشان خاطر ما تحرجوش قول الكلام ده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قال النبي إيه بقى من قال كذلك لم يصبه ذلك البلاء لو كده يبقى أنت حمدت الله على العافية الأمر الثاني إنك تقول هذا الدعاء الأمر الثالث إنك تدعي ربنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول حديث صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك فتبقى برضو على ثانية خدنا ثلاث حاجات اهو حتى لا يبغتنا الموت فإذا قال الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد كنت على استعداد قال خليد العصري كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا فعلى ما تعرجون رايحين فين وما عسيتم تنتظرون الموت هو أول وارد عليكم من الله إما بخير وإما بشر فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا